ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك اسمع احلى الكلام للشوق نسمع
ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك
اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس الحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا منك وأنا منك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك
اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس
مساء الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعوني وموجودين ومنوريني النهارده ودلوقتي جماعتكم مع برنامجكم كلام في الحب معاكم على الهوا هكون انا من اول الميكروفون شاهندة انور لمدة ساعتين حلقة جديدة موضوع جديد من اختياركم جربت مرة تحب وتسكت وتخبي وتداري وتلاقي نفسك بتقرب وتجرب وقلبك جواك متغرب وتفكر وتلاقي عقلك بيقرر من تاني يهرب تهرب من قلبك تهرب من نفسك تهرب من حبك تهرب من الدنيا تهرب من الحب حلقتنا النهارده من اختياركم هنتكلم النهارده عن الهروب من الحب مثل مشاركتكم على fan page و group ريج بلدنا فيسبوك dot com slash network بلدنا او مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS وبلدنا B L D N double A الحب لحظه بيجي فجاه من غير ما نستناها الحب احساس جميل بتقوم عليه الحياه وبنبني بيه اسره وبيت وكمان بنكمل بيه حياه بنكمل بيه بيت وحياه واسره وبتكمل بيه كل حاجه فينا بتلاقي نصك التاني وبتبطل خلاص تعيش وحداني لكن حد فينا جرب يهرب يبعد لآخر الدنيا وعمره ما يفكر يقرب هتقولوا لي طب يهرب من ايه هو وحش هي حاجة وحش بت- بيطارده أو عدو مستنيه آه في ناس بتهرب من الحب وكأنه بيهرب من شبح أو عدو وبتبعد عنه وتهرب بكل قوتها عاوزين بقى نعرف ليه حد منكم يا جماعة جرب الحب إنه يهرب منه طب هرب ليه وإمتى وإزاي وعشان إيه النهاردة هعرف كل ده معاكم النهاردة في حلقتنا النهاردة من كلام في الحب حتى انا مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا وكمان على تويتر network بلدنا وشبكه بلدنا الاعلاميه وكمان مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS وكمان عايزه مداخلاتكم الصوتيه من خلال سكايب بلدنا dot net عايزه اسمعكم كلكم وكلكم تكلموني استنوني آه طبعا انا برحب بكل الناس اللي موجوده معايا دلوقتي و... وموجوده معايا كل الناس كل الناس اللي موجوده والحاجات الحلوه جت قبل الحلقه بجد ببقى مبسوطه جدا جدا من ده و... ويا رب النهارده موضوع الحلقه يعجبكم شكر خاص جدا لزميلتي و... وصديقتي اسماء محمد للاعداد وميرسي جدا طبعا لاختياركم مين فينا هرب من الحب وهل احنا نقدر نهرب من الحب وليه وازاي كل ده هنعرف مع بعض النهارده بس بعد ما نسمع وائل كفوري ده اول تراك هيكون معانا النهارده يا رب يعجبكم طبعا القمر وبيحل الشمس القمر وبيحل الليل السهر وبيحل النجم الوتر وبيحل الشمس القمر وبيحل الليل السهر وانا مش قادر حن لك في حب بقلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر اني بيحن النجم الوتر وبيحن الشمس القمر وبيحن الليل السهر وانا مش قادر احن لك في حب قلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر انك شو بينفعني عيونك تدمع وتقولي ندماني لا تناديني مش راح اسمع ونسيلي عنواني شو بينفعني عيونك تدمعني لا تناديني مش راح اسمع ونسيلي عنواني ونسيلي لو بدي ارجع من زمان رجعت لك كيف بدك بعيونك احلم وسرقتي احلامي خليني على الماضي اندم وسنيني وايامي كيف بدك بعيونك احلم وسرقتي احلامي خليني على الماضي اندم وسنيني وايامي ونسيني لو بدي ارجع من زمان رجعت لك بيحن الأرض المطر بيحن العين النظر بيحن سلة الضجر وأنا مش قادر حن لك شو تعبت وقلبي نطر تيوصل منك خبر واليوم رميت الصور هتلومين إن قلت لك وانا مش قادر احنن لك في حب قلبي انكسر في جرح ودارك اثر روحك ركبتي للقدر مش قادر اكتر انك بيحن للنغم الوتر بيحن للشمس القمر بيحن بيحن للليل السهر وانا مش قادر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر انت في حب قلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك مش قادر اكتر انك
يا دكتورة معاكي السماعة علشان التشخيص يا باشمهندس معاكي المسطرة علشان التخطيط يا فنان معاكي الفرشة علشان التلوين يا مايسترو معاك الكمانجة علشان العزف علشان هنشخص ونخطط ونرسم ونلون طريق النجاح ونعزف على أوتار قلوب اللي بنحبهم في عقل ستايل مع المدربة الدولية أمل حسن يوم الأحد الساعة 7 مساء على راديو بلدنا
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعضهم بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا منك وأنا ليك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع مهم جدا النهارده الهروب من الحب احببت العالم بحبي لك ولا اريد ان احب فقط اكتفيت بحبك كتير مننا عاش الحب وللاسف انتهت حكايه الحب بافراحها باحزانها بكل لحظه عشناها فيها بفراقها بألمها بحلوها بمرها وذكرياتك بتفضل عايشة جواك بتطردك وبتخلينا أوقات كتير عايشين في الماضي رافضين الواقع المستقبل وتخلينا نتحول من إنسان رقيق بيحب لإنسان تاني خالص عاوز كل الناس تجرب الألم والفراق والعذاب وده لانك بتلاقي نفسك عاوز تحب وتتحب لكن اول ما تقرب من اللي بيحبك بتخاف وتترعب ومن تاني تهرب وللاسف وانت بتهرب بتجرح اللي بيحبك وتخليه يتألم وبيبقى كل ذنبه انه حبك وتقرب منك طبعا كل حاجة في الدنيا ليها سبب لكن الهروب من الحب أو البعد عنه ممكن يكون سببه إيه تفتكروا إيه السبب اللي بيخلينا نبعد عن الحب أشوف بس الأول مين الموجود دلوقتي ومنورني معايا محمد منصور بيقول بالتوفيق آه، ميرسي جدا يا محمد مستنياك تشاركني في موضوع الحلقة النهاردة كمان معايا استاذ محمد آه، زكريا اهلا بيك بيقول وفقكم الله اللهم امين يا رب العالمين آه كمان جالي SMS من هاني ال- آم، الهواري تقريبا بيقول لما نباع الحلقه نقول اهلا بيك يا هاني وان شاء الله باذن الله آه الحلقه آه تعجبك كان معايا معايا منى بتقول مساء الخير عليكي احلى شاهندة في الدنيا موضوع الحلقه حلو جدا واختيارك دايما اثر من رائع ربنا يخليكي يا منى تسلمي لي يا رب حبيبه قلبي وده بيبقى من اختياراتكم كلها والله عمرو حسن بيقول تحياتي لكل اسره الراديو الرائع اما بخصوص الهروب من الحب هو مستحيل لاننا بنحب غصبا عن ارادتنا بالتالي صعب نهرب من واقع اتفرض علينا واكم من قصص الحب اللي ظروفها مستحيله وبتبقى بالنجاح لانه امر واقع ولو بايدينا كنا هربنا كلنا طبعا تحيه كبيره ليك جدا يا عمرو محسن اهلا بيكم منورنا طبعا بيقول اما بخصوص الهروب من الحب فهو مستحيل لا في ناس فعلا بتهرب من الحب وكتير جدا هو مش مستحيل ولا حاجه بيقول لاننا بنحب غصب عن عن ارادتنا ما اسمهاش بنحب غصب عن ارادتنا الحب لما بيجي بيدخل كده على القلب مره واحده ما بيخبطش ما بيستأذنش آه، بتلاقي الانسان المناسب اللي انت عايزه فانت خلاص بالنسبه لك حتى لو كان في عيوب انت بتتغاضى عن العيوب ده مقابل ان انت فعلا حسيت معاه بامان وحسيت معاه آه، بطمأنينه فبالتالي انا معاك ان احنا صعب نهرب من الحب شويه ولكن هو بيبقى فعلا واقع واتفرض علينا فصعب جدا ان احنا نقدر آه، نهرب منه كمان معايا نهله احمد آه، نهله بتقول الحب احلى حاجه في الدنيا بكل انواعه الحب ارق حاجه موجوده في الكون واحلى حاجه في الحب العطاء اكيد فعلا احلى حاجه في الحب هو العطاء هو التضحيه هو انك تدي اكتر من ان انت تاخد بل كمان بيقول النهايات المؤلمه جميل بدر حاول تحكي لنا وحاول تكلمنا وتقول لنا ايه الاخبار و... وكمان آه، معايا محمد منصور بيقول آه، بالتوفيق يا شاهندة ومفيش حب صعب تلاقيه يا استاذه لا في والله الحب موجود وموجود في كل مكان وفي كل كل حاجه يعني حتى الحيوانات بتحب بتلاقي بعض وبتحب بعض آه، بتبقى حنينه على بعض لكن لا الحب موجود وموجود بشكل كبير جدا ولكن المشكله في انك تلاقي الشخص المناسب ليك اللي يقدر يديك الحب ده اللي يقدر يعوضك عن حاجات كتيرة جدا ممكن تكون تعبانها طول عمرك اللي يقدر فعلا فعلا يجذبك وي- وي- ويخليك تتشد فعلا آم، الحب ده حاجات كتيرة جدا احنا كلنا بنحبه وكلنا بنتحب ولكن مين هو الشخص اللي يستحق الحب ده مين هو الشخص اللي يستحق القلب ده لكن هو موجود هو طبيعة بشرية فينا موجودة موجودة موجودة فينا كلنا وما بنقدرش ان احنا احيانا بنعرف نهرب واحيانا بنعرف نلعب كويس قوي بنلعب بقلب اللي حوالينا ودي بتبقى حاجة غلط وانا ذكرتها في حلقة من حلقاتي اللعب بالقلوب اللعب بالقلوب مش حاجة سهلة انك تقرب من حد و... وفي نفس الوقت انت مش عارف آه، هو مين او ازاي او ليه مين انا عايزاكم آه، تشاركوني خلال الهام بيجو جو بيجو بلدنا فيسبوك com slash network بلدنا وكمان مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS معايا شريف بيقول السلام عليكم اسف على التاخير ولا يهمك يا شريف اهلا بيك لا يعني ما تاخرتش كتير واحنا طلعنا بس آه، اول فاصل آه، معايا محمد دياب مذيعنا الجميل بيقول مساء الفل يا شاي وحلقه ممتعه جدا ان شاء الله باذن الله يا ديبو واحنا مستنيينك طبعا في Psycho Talk النهارده حلقه جامده يا جماعه بعد برنامجي ان شاء الله بعد كلام في الحب أم، كنا بنتكلم للناس اللي طبعا لسه جايه احنا بنتكلم عن الهروب من الحب احببت العالم بحبي لك ولا اريد ان احب فقد اكتفيت بحبك زي ما قلت كتير منا عاش الحب وانتهى احيانا بحزن بفرحه بألمه ولكن الذ- الذكريات دايما او معظم الوقت بتفضل عايشه جوانا وبتحاول ان انت ما تقربش من حد جديد عشان هو فعلا ما بيبقاش ذنبه لكن الحب ممكن يكون سببه ايه حبيت حد قبل كده واكتشفته انه كان م- م- مش لطيف معاك مش هو ده أم، عايز اعرف انتوا أم، اخباركم ايه و- وكل واحد أم، إيه- يعني الدنيا عامله ايه معاه كل واحد يحكي لي انا عايزاكم عايزه وعايزاكم كلكم تحكوا لي أه وتقولوا لي اخبار موضوع الحلقه ايه النهارده عاجبكم ولا لا أه عايزه اقول لكم اول سبب هيكون معانا النهارده اللي يخليك ممكن تبعد عن الحب ويخليك تهرب منه واللي يخليك تنجرح منه الخيانه انا بقى كشاهين ده اكتر حاجه في حياتي ممكن أخن... يعني آم، ما سامحش فيها نهائيا هي الخيانه من اي نوع من انواع البشر سواء صح- صديق اخ آه، ايا كان حبيب حبيت حد قبل كده واكتشفت انه كان بيخونك بيضحك عليك بيخدعك انت او انتي ملكيش تجارب وقعتي في حبه واتعاملتي معاه بطيبه حسيتي انك بطيبتك ده يعني بطيبتك انت ممكن تكون آه انسان عبيط آه انسان مجنون مش عارف تتعامل ازاي حسيت انك سهل ان ي... إن- انك حد ممكن يتلعب بيه قررت انك مش هتحب تاني وتهرب من الحب حتى لو الحب ده جرى وراك بالمشوار مش عاوزة ولا عاوز تقرب منه تاني أبدا غلط مش معنى إن اللي حبيته في الأول وطلع إنسان خاين أو بيخدعك وبيلعب بمشاعرك إن كل الناس كده أكيد ربنا هيبعتلك اللي يحبك واللي أنت تحبه واللي يزرع محبته جواك و... ويبقى في جزء كده من حبه في قلبك حد يستاهلك حد يقدرك حد تشوف الدنيا حلوة قوي قوي قوي في عينيه حد تشوف فيه كل حاجة حلوة حد تفرح قوي قوي وانت جنبه حد تفرح وانت معاه بس بمجرد نظرة عين لمسة ايد طبطبة حد فعلا يقدر قيمتك ويحسسك انك كل العالم حد ما يعرفش يبص لحد غيرك او تبصي لحد غيره اما تحتاجيه تلاقيه اما تحتاجها تلاقيها اما تعمل شويه سربرايز كده حاجات آه، حاجات جنان لان الحب ما هو الا جنان حركات جنونيه غلط انك آه، تهرب لان الهروب ما منوش فايده هتلف تلف تلف وبرضه لازم تكون متاكد ان ربنا هيبعت لك الشخص المناسب في الوقت المناسب اللي هيعوض عليك كل حاجه ويخلي الدنيا احلى قوي في عينيك كل مطلوب منك انك تدي لنفسك فرصه انك تحب بجد ما تقولش مفيش حاجه اسمها حب وما تهربش من الحب لانك مهما هربت اللي ربنا كاتبه هو بس اللي هيكون احنا بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن الهروب من الحب هشوف اخباركم ايه و آم، آم، مين معانا مستوره بتسالني البرنامج ابتدى ايوه ابتدى طبعا يلا يا انتصار آه، ديبو بيقول مفيش حاجه اسمها الهروب من الحب يا شاهي انا كنت بقول برضو ان انت مهما كان آه، لازم آه، هتحب ولازم هتحاول ان انت آم، تلاقي الشخص فعلا اللي يستاهلك واللي يقدرك فبالتالي مش هتلاقي حد ان مش هتلاقي حد ان انت آه، تهرب منه ابدا كمان معايا هنوده مذاعتنا الجميله بتقول موضوع آه، جميل جدا ربنا يخليك يا نوده يا جميل و آه، ميرسي جدا ليك يا حبيبه قلبي كمان اسماء حبيبه قلبي مؤدتنا الجميله بتقول انا بسمع اهو وال- والحلقه جامده جدا الحلقه حلوه يا حبيبه قلبي بيكي عشان انت بس اللي عامله الاعداد الجميل وعشان كمان هو اختيار آه، الناس الحلوه اللي موجوده معانا دلوقتي عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا ان الحب حاجه حلوه قوي والاحلى لما تحسوا وتعيشوا مع انسان فعلا بيحبك انسان بيحبك وبيستهلك فعلا ويقدرك مش انك تشوف آه، ان مفيش اي حد ممكن يستاهل ان ربنا اكيد مقدر لك الخير ايا كان هو فين ومع مين مع سبق الاصرار اليسا اوعوا تروحوا في اي حته تاني استنوني شهندة معاكم كلام في الحب والهروب من الحب عشان مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا في فيسبوك slash network بلدنا وكمان على تويتر شبكه بلدنا الاعلاميه او network بلدنا ومسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS بلدنا B L D N double A ومكالماتكم على سكايب بلدنا dot net وبلدنا B L D N double A مع سبق الاصرار اليسا تابعوني
أصعب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح ساعة ما تألم اتكلم بحلاوته راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح جربت في مرة قرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح ساعة ما تألم اتكلم بحلاوته راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح اطمن حس بدفى في ايديك حبيته لقيته في حضن طفل بريء طفل بريء طيبت جراحه اديته عينيك اديته مشاعرك مشيته طريق مشيته طريق عرفته ازاي مكان الفرح يسكن مطرح كل الاحزان احزان وزرعت امان مشيت طريق مشيت طريق عرفته ازاي مكان الفرح يسكن مطرح كل الاحزان احزان وزرعت امان ولقيت الطرح فجأة بيقبل على ايد انسان انسان جربت يخونك ويسيبك في السكة حزين مش طايق حتى يحس بجرحك بجرحك جربت عيونك تناديه معروف يضحك حنيت لمكان كان دايما يجمع بينكو يجمع بينكو ولقيته بيخونك فيه جربت تواجه واحد بخيانته بخيانته هزمك جبروت في عينيه كان نفسك تصرخ في العالم ملقتش في قلبك صوت ضحيت بحياتك والظالم بيجرب فيك الموت كان نفسك تصرخ في العالم ملقتش في قلبك صوت ضحيت بحياتك والظالم بيجرب فيك الموت جربت تموت
شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلمت وكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس راديو بلدنا وبس
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب أحب ناسك أحب مكانك أحب حلمك الحب عن أنا منك وأنا بيك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك
اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
ورجعت لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا الموجودين معايا وبيسمعوني دلوقتي ومعاكم انا شاهين انور من امام الميكروفون وحلقتنا النهارده الهروب من الحب حبي ليك خلاني ابعد واهرب بعيد عشان ما اجرحش قلبي بايديك شوف الاخبار اللي معانا ايه وكنت بتكلم عن اول سبب ممكن يخلينا نهرب من الحب هو الخيانة الخيانة أبشع شيء في الدنيا أبشع حاجة ممكن في الدنيا آه، تخليك تهرب من ال- من الحب أو من إنك تحب أبشع حاجة آه، مين معايا احمد فهمي مهندس احمد فهمي بيقول ازيك يا شاهين انا الحمد لله تمام بيقول لما تلاقي انسان كان بيحب بجد وبصدق وتلاقيه فجأة كره الحب وما بقاش عايزه تاني وبعد عنه هتلاقي السبب هو انه اتظلم اتجرح اتألم كتير تعب جدا كون صورة سيئة عن الحب خلته يهرب منه دلوقتي من الصعب انك تلاقي اللي بيحب بجد لكن لازم تكون متفائل اننا ممكن نلاقيه بس خلي الحب هو اللي يجي لوحده ما تدورش عليه عشان ما تتعبش وبالتوفيق ان شاء الله ميرسي جدا آه، مهندس احمد لمشاركتك معايا طبعا مشاركه جميله جدا وفيها كل حاجه لما تلاقي انسان فعلا بيحب بجد وبيثقه وفجاه يكره الحب يبقى اكيد اتألم انجرح اتظلم اي حاجه ممكن تكون سببت بس مش معنى كده ان احنا نيأس ومش معنى كده يا جماعه ان انا بقول لكم ان انتوا تدوروا على الحب لان الحب مش انتوا اللي بتدوروا عليه هو اللي بيرجع لكم وبيجي لكم لحد عندكم المفروض ان هو بيجي لان دي حاجه من عند ربنا ربنا بيزرعها في قلوبنا الحب ده حاجه حلوه حاجه ربنا بي- بيحطها حاجه بيحطها ربنا في قلوبنا و... و... ولازم لازم لازم آم، لازم نمر بيه لان ال- الحب ده شيء و- وسمه من عند ربنا في ناس بتسالني بتقولي هي ميعاد الحلقه بتاعتك امتى بعتلي SMS انا معادي دلوقتي حالا آم، احنا بنتكلم عن الهروب من الحب يا جماعه آم، اسمعونا وتابعونا انا قلت الخيانه هشوف اخبار الناس قالت ايه وهبتدي اتكلم معايا ميرو آه، صديقتنا بتقول مساء الخير يا شاي مساء الفل عليك يا ميرو بتقول موضوع الحلقه آه، جميل جدا ميرسي ربنا يخليك يا ميرو ده باختياراتكم وبتقولوا فعلا بيحصل كده كتير جدا وفعلا ممكن نمر بتجربة ندي فيها كل مشاعرنا ونبقى مطمنين قوي وفرحانين بس الطرف التاني يجي في مرة بعد الحب ده كله يعمل حاجة تخليني أكره أو أخاف أقرب من الحب تاني وجع المشاعر ده بيكون صعب بس لازم التجربة دي تعلمنا وتخلينا ناخد بالنا كويس قوي معاكي حق اولا مساء النور عليكي وعلى كل الناس اللي موجوده معانا ولكن فعلا آه، معاكي حق ممكن ال- التجربه اللي انت تكوني مريتي فيها بتكوني مطمنه وفرحانه لان ده الحب بحلاوته بمره ب- ب- ب- ب- بصعابه بكل حاجه لازم تمري عليها ولازم آه، تكوني انت آه، من جواكي حساها وفي نفس الوقت الاهم من ده كله ما ينفعش انك تخافي انك تجربي منه تاني او ينفع ان انت تكرهيه او ينفع انت تقربي منه إن انت اكيد هتلاقي انسان احسن من الانسان اللي كنتي معاه لان ربنا بيبقى مش معنى كده ان انت وحشه او هو وحش او معنى كده ان انت مثلا او العكس لا لا ربنا بيبقى مختار لنا الاحسن وبيبقى دايما بيقول لك شايل الاحسن ربنا دايما بيبقى شايل لنا الاحسن يا اميره عشان كده لازم فعلا نكون واحنا بنختار للمره التانية لازم نكون محاسبين قوي وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نكره لان وجع المشاعر زي ما انتي قلتي مش بالسهل مش سهل علينا ابدا ان احنا قلوبنا كل شويه آه، ب- يعني آم، يعني اهم حاجه ان المشاعر دي آم، مش مش بالساهل فعلا مش بالساهل مش بالساهل فعلا خالص آه كمان آم، عايزه اقول لكم آه حاجه مهمه عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في موضوع الخيانه يعني الخيانه ممكن تكون فعلا سبب ان انتم تحس احساس ده كمان معايا آم، مين معايا هند كمان بتقول بالتوفيق يا شيري ربنا يخليكي يا نوده تسلمي وكمان ميرو كمان بتقول ودايما بيكون عندنا امل في بكره وان اللي جاي احلى ودايما نعرف ان طول ما شمس النهار بتطلع يبقى فيه امل وان احلى يوم في حياتنا لسه ما جاش واجمل حب لسه مش عشناه بالظبط كده حلو قوي التفاؤل يا اميره اللي فيكي وحلو قوي الامل آه، اللي انت فيه ده جميل جدا ويا رب فعلا نبث الروح دي بالنسبه للناس كمان شريف بيقول هل كل واحد بيهرب من الحب بيكون خاين لحبيبه ده هنناقشه في الحلقه في اسباب ممكن تخليك تكره الحب نفسه آم، كمان آم، مين معايا معايا كمان ماس جات لي من مين شريف بيقول انا صحيح زمان هربت من الحب الحقيقي اللي حبيته ولكن كان غصب عني لان احيانا في حاجات اقوى من الحب وانا لما هربت من الحب حبيبتي كرهتني وقالت لي مش عايزه اعرفك تاني بس انا لما هربت هربت عشان كنت خايف عليها والله عشان مفيش اي حد آه، يتكلم عليها آه، او يقول آه، اي كلام ومش كويس وكان اكبر هروب في حياتي بدليل ان انا لما اتجوزت بدات اسافر كل سنه من بلد لبلد والحمد لله حبي لزوجتي وحبي لاولادي خلاني اقدر انسى اللي حصل ليا في حبي الحقيقي وبقيت بالنسبه لي ذكرى بصي يا شريف انت بتقول ان انت هربت زمان من الحب الحقيقي لكن كان غصب عنك اما هربت فحبيبتك كرهتك وكده ما هي لازم تكرهك لان انت بعدت او انت هربت فلازم هي تكرهك يعني ده شيء طبيعي ولازم هي هتعمله انت بتقول ان انت هربت عشان محدش يتكلم عليها ويقول عليها آه، كلام مش كويس بس ده كان اكبر هروب في حياتك كان ممكن تقطع ده وان انت تروح تخطب لان انت واضح كده ان انت كنت مرتبط مجرد ارتباط عادي روح حاول اسعى انك تعمل حاجه آه، انت بتقول ان دلوقتي لما اتجوزت بدات اسافر كل سنه والحمد لله حبي لزوجتي واولادي الحمد لله ان ربنا كرمك بالزوجه ال- ال- الفاضله والحمد لله ان انت بقى عندك اولاد وقدرت تنسى اللي حصل اكيد لان دي هتعتبر خيانه لو كنت فعلا آه، ما زلت على ذكراها آه، كمان آه، مين معايا آه، معايا مشاركه من مين انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم بقى الاول يعني لو حد فيكم اتعرض للخيانه دي فعلا ممكن يكره الحب خالص ما يستمرش في الحب ده اكيد طالما انا بتكلم عن الهروب من الحب يبقى اكيد لازم هتكلم عن اسباب الهروب من الحب رغم ان الحب هو الدافع والمحرك للحياه الا ان معظم البشر قرروا انهم يبعدوا عنه وما تفرقش بقى اذا كان ده بارادتهم او مش بارادتهم المهم انهم قرروا ان الحياة من غير حب افضل بكتير وحبينا نتناقش سوا ونعرف ايه هي الاسباب دي خوف من المسؤولية خوف من فشل خوف من الجرح خوف من الضعف كله خوف خوف خوف خوف من المسؤولية عادة البنات عارفة ان كلمة الحب معناها مسؤولية المسؤولية ان هي تخلي مركب الحياة تمشي وتستمر وكمان انها تحافظ على الحب ده مهما كانت الصعاب والمشاكل اللي هتقابلها الخوف من الفشل اي قصة حب معرضة انها تقابل مشاكل كتير ده طبيعي وعلينا كلنا وموانع واختلافات وبتخلي الحكاية كلها معرضة للفشل لو فشلت في الحفاظ على حبك وحبيبتك هتحس ان الدنيا اتهدت وانتهت لو فشلت في الحفاظ على حبك وحبيبتك هتحس ان الدنيا اتهدت وانتهت الخوف من الجرح لو قصة الحب انتهت بالفراق اكيد القلب هينجرح وفي ناس بتعيش في عالم الذكريات متأثرة بتتأثر قوي بجرحها وما بتقدرش ابدا انها تنساه وعادة بتكون البنات هم اللي كده لانهم طبيعتهم عاطفية شوية اكتر من الرجال خوفك من الضعف المرأة عادة قوية لكن قدام حبيبها بتبقى اضعف كائن على الارض فعلا فعلا فعلا فعلا وعشان كده في بنات كتيرة جدا بترفض انها تضعف وبتهرب من الحب لانها متأكدة ان الحب ضعف مفعول مفعول السحر بتلاقي اكتر راجل قاسي وقوي ضعيف جدا قدام المرأة اللي بيحبها ممكن يكون شديد جدا وعنيف و... وقاسي ولكن قدام حبيبته محبوبته بيبقى ضعيف جدا والضعف ده مش عيب على فكرة قدام الاتنين اللي بيحبوا بعض بالعكس ده بيبقى حاجة جميلة جدا بيبقى إحساس روعة عجيب الحب ده بيغير كل حاجة بيلمسها وكأنه عصاية سحرية في عالم الأحلام حب أجمل شيء في الدنيا وخصوصا لو لقيت اللي بيحبك بجد لو لقيت اللي بيلمسك كأنه بيحط فعلا عليك بيضربك بعصاية سحرية وبتعيش في عالم الأحلام عالم بتاعك انت وبس بس مش بتاع حد غيرك انت وهو بس عالم كله خيالات آه نقول احلام حاجات كتير حاجات كتيرة لازم نكون كلنا سنها كلنا عارفينها كلنا بنحاول بأقصى الطرق إن إحنا نقرب منها زي ما قلت لكم من كلنا بنجرب الحب كلنا بنعيش في الحب كمان معايا نصورة بتقول بالتوفيق يا شاهي منورة دايما ربنا يخليكي يا نصورة حبيبتي انتي اللي وراني والله كمان ميرو بتقول اكيد يا شاي الخيانة بكل انواعها حاجة صعبة مستحيل نسامح فيها خصوصا لما تكتشف من اقرب اتنين ليكي من اقرب اتنين ليكي وخصوصا كمان لما بتبقي مش عارفة مين الصح ومين الغلط بس هي بالنسبة لك بتكون غلطة وبتكون كمان مش يعني بالنسبة لك انها حاجة صعبة ممكن هما بقى يسموها تسلية تقضية وقت غلطة بس في الاول وفي الاخر بتعتبريها خيانة واللي يدي لنفسه فرصة انه يكون مرة هيبقى عنده استعداد يكون 100 مرة طبعا شابو ليكي يا ميرو آه كمان آه ميرو بتقول قوة المرأة في ضعفها قدام حبيبها بس يا ريت هو يفهم الضعف ده صح ومش يفهم ان ضعف شخصية ميرو حتة مهمة جدا فعلا كان يعني آه يعني حلو قوي ان انتي خليتيني افتح الموضوع فيها بجد قوة المرأة في ضعفها قدام حبيبها ولكن للمرأة حدود في ضعفها ضعفك مش انك تسمحيله بأي حاجة ومش انك بتسمحيله بكل حاجة ضعفك ده بيبان في عينيكي بيبان لما تحسسيه ان هو كل اللي ليك هو الراجل هو القوة هو هو هو هو, هو ولكن الضعف ليه حدود وليه اوقات وليه حاجات معينه بتبقى فوق بعض كده شويه حاجات فوق بعض نصورة بتقول الحب أجمل شيء في الدنيا لو لقينا إنسان يحب بجد فعلا أهم حاجة الحب اللي بجد يا انتصار الحب مش مجرد كلامه بس ولكن هو أفعال أحلام أحلام جميلة بتقعدوا تحلموها مع بعض أه هتعملوا ايه هتقضوا حياتكم ازاي آه، شكل بيتكم ازاي هتحطوا ايه هنا وايه هنا ازاي هتقضوا حياتكم ويومكم مع بعض كل ده بيفرق كتير جدا وكل ده آم، بيفرق معاكم انتوا آه، كبشر كاحساس آه، ككل حاجه بجد آه، طبعا آم، انا مستنيه منكم على ال fan page group بلدنا فيسبوك ولا slash network بلدنا آه، مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS وعلى كل ال social media بتاعتنا فيسبوك تويتر على شبكه بلدنا الاعلاميه او network بلدنا وكمان آه، معايا سامي بيقول آه، آم، مساء الخير عليكي شاهندة برنامجك شغال هلا وبعت SMS ايوه برنامجي شغال هلا اهلا بيك يا سامي أم كمان آم، مين معايا معايا احمد جمال بيقول مساء الخير عليك يا شاهي موضوع الحلقه فعلا آه، رائع جدا النهارده والهروب من الحب ده شيء طبيعي جدا لكل انسان اتظلم ولكل انسان اتخان ويا رب ما يجعلنا دايما ولا عمرنا نكون في خيانه اللهم امين يا رب العالمين فعلا يا سامي آه، طبعا انا منتظره مشاركتكم زي ما قلت لكم على الفان بيج وجروب بلدنا طبعا قلت ان في مخاوف آه، وحاجات آه، كتير يعني منو... يعني في حاجات كتيره جدا خالص ممكن تسبب الانفصال في الحب ده خوف من المسؤوليه انك خايف من المسؤوليه خوفك من الفشل خوفك من الجرح خوفك من الضعف عجيب الحب ده بيغير كل حاجه بيلمسها وكانه عصايه سحريه في عالم الاحلام قلبي عشقها راغب علامه ونرجع تاني تبعوت
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك
اتيكيت موضة جمال أناقة
قلبي عشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون قلبي عشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون بكل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل وهي الأمل يا للهوى ليه العمل يا اللي هويت عمري عطيتك وهي الأمل يا اللي هويت عمري عطيتك وهي الأمل يا ويل قلبي ويل قلبي لو يرحلون وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يردون هي أفراحي ونهاضي هي أغلى من حياتي هي عمري وذكرياتي هي حبي للجنون هي أفراحي ونهاضي هي أغلى من حياتي هي عمري وذكرياتي هي حبي للجنون للجنون للجنون وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها تجاوبني عليها تجاوبني عليها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضون
اتيكيت موضة جمال أناقة
موضة جمال أناقة هي دي بنت بلدنا هنعرف ان عمر ما كان الاتيكيت الشوكة والسكينة والقعدة مع أفندينا ولا فنجان الشاي في التراس والريشة على رؤوس الناس ونعرف موضتنا أيا كانت حياتنا صبح ونهار وليل صيف خريف شتاء ربيع ومشاكلك أيا كان حجمها أكيد هنقدر نتكلم عنها كل ده وأكتر بس انتوا استنوني كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو بلدنا مع شيماء مرسي على راديو بلدنا مع شيماء مرسي
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا منك وأنا بيك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين ده انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن الهروب من الحب يا رب الاغاني تكونوا مستمتعين بيها وتكون عجباكم الحب ان تعشق تحب تغرق ببحر الغرام دون ان ترتوي مثل مشاركتكم على الفان بيج وجروج بلدنا فيسبوك slash network بلدنا وكمان على كل ال social بتاعتنا فيسبوك تويتر يوتيوب network بلدنا او شبكة بلدنا الاعلامية كمان مستنيين مداخلتكم على Skype بلدنا dot net وبلدنا B L D N double A هنكمل كلامنا عن الهروب من الحب ولكن بعد ما اشوف اخبار الناس وقالت ان هي آه، خايفة ليه او بتهرب ليه من الحب يمين معايا ميرو ميرو بتقول جميلة جدا أغنية راغب على ما هي اختيار أسماء طبعا معدتنا وكمان بتقول أكيد أحلى حاجة في فترة الحب الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا حتى أسماء الأولاد وطريقة تربيتهم وعلاقتنا مع الآخرين حتى الأكل هيكون الساعة كام وأهم حاجة الاتفاق على تنظيف البيت هيكون على مين اه فعلا يا أمين عندك حق أهم حاجة فعلا تنظيف البيت هيكون على مين ال مين صح اللي هينفض ومين اللي هيغسل المواعين والدور على مين ومين اللي مين اللي هينشر الغسيل ولا هينشر بقى طيب آه كمان آه انتصار بقول احلى حاجه يا شاهي في آه الخطوبه احلى حاجه في فتره الخطوبه هي آه الارتباط هي لحظه الحلم اللي بنحلم بيه مع بعض البيت هيكون ازاي هنحط السفره فين هنجيب كام عيل بالظبط كده يا انتصار احلى حاجه في الدنيا او احلى لحظه بالظبط لما آه، قاعدين مع بعض وبتتفقوا على دوت وهتمشوا يمكن يومكم ازاي انا عن نفسي جنه وياسين ان شاء الله ده ال- ده الاولاد السفره بقى والانتريه فين والحاجات دي مش مشكله اهم حاجه بس اسماء الاطفال كمان طه بيقول منوره يا شاي وحلقه يا رب تكون آه، حلوه وسوريا خير في ميرسي جدا ليك يا طه آه، كمان آه، معايا مين آه، معايا معايا جمال بيقول انا عندي مشكله خجول ولو زعلت من حد اتردد في مصالحته آه، بحب بشده وبكره بشده وابعد من نصيحه خجول ولو زعلت من حد اتردد شويه في مصالحته لا يعني م- اصل المصالح شيء عادي جدا وطالما انت غلطت في حق الشخص دوت سواء كان حبيبك آه، فمفيش مشكله يعني ان انت تصالحه لان ده لا عيب ولا هو حرام بالعكس ده حاجه آم، حاجه جميله جدا و- ولطيفه وليها طبعا انواع آه، انواع كتيره جدا عشان كده احنا لازم نكون بنعرف نتعامل ازاي كويس قوي قوي قوي آه، مع ال- الشخص التاني كمان آه، معايا معايا مين معايا ولاء تقولي ازيك يا شاهي انا ولاء عايزه اسمع اغنيه لوحدي اسلام زكي حاضر عينيا من بعد ان شاء الله باذن الله الحلقه آه، هيبقى في برنامج Psycho Talk ونعمل لكم بالليل آه، فقره آه، ميكسر حلوه كده لطيفه ونقعد نسهر مع بعض ويبقى فيها حب وحب بقى له حاجه حلوه قوي آه كمان آم، مين معايا هشام بيقول مساء الخير عليك يا شاهندة موضوع حلو آه، الحلقة حلوة جدا وكمان الاختيار أكتر من رائع وأنا دايما بهرب من الحب لأني مش لاقي ال- الإنسانة اللي أنا ممكن أرتبط بيها أو اللي أنا ممكن أحبها أو اللي تفكر معايا أو اللي تكون في نفس تفكيري جربتها مرة وبعدها ندمت طب ليه يا هشام حاول تحكي لنا وتكلمنا اكتر آه، عن آه، موضوعك وحاول ان احنا آه، نحل مع بعض كمان معانا مذاعتنا الجميله آه، بتقول بتقول يا مريم مريم بتقول حلقه جميله قوي ربنا يوفقك ربنا يخليك يا مريومه انت اللي جميله خالص و- وربنا يوفقنا جميعا يا رب حبيبه قلبي نكمل باقي الحلقه كنا بنتكلم احيانا بنلاقي ناس بتحب بس من غير امل ومن غير ما تتكلم وده لاسباب كتيره جدا منها ان هو بيحب واحده اكبر منه في السن مثلا خايف يقول لها انه بيحبها عشان ما ترفضهوش يبقى هو كمان خسرها كحبيبه او كمان كزميله او صديقه سواء كانت معاه في الجامعه او في الشغل كمان عشان ممكن اهله ما يوافقوش انه يرتبط بيها عشان هي اكبر منه زي ما بيقولوا في الامثال من همه اتجوز واحده قد امه وده بيرجع لان مجتمعنا الشرقي اللي احنا عايشين فيه اتعود على كده ان البنت لازم تكون اصغر من الولد ان يكون رد فعل الشاب ايه بقى انه يحاول يبعد على قد ما يقدر عن البنت ويهرب حتى من الكلام معاها او انه يبص في عينيها ولو قدر هيهرب من قلبه هيهرب كل ده غلط من حقك انك تحب وتصارحها لان الحب ما هو الا مصارحه حتى لو كان فرق السن بينكم مش كبير هنقول معقول عمرها ما كان فيها خجل او حاجه تعيبك لان انا جات لي مشكله بسبب ان هي اكبر منه باربع سنين فهو خايف ان هو يقول لها سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام اتجوز ستنا خديجه وهي اكبر منه بكتير لا لازم كمان ما يبقاش فيها خجل مفيش حاجه تعيبك طالما انت مفيش حاجه تعيبك فتوكل على الله واطلب ده كمان ممكن تتمسك بيها وتفهم اهلك واهلها انك بتحبها وانك عايزها بجد بس الاهم انك تكون راجل ناضج واعي في تفكيرك الحب افعال مش اقوال انها تقدر تعتمد عليك وانها معاك هتبقى في امان اهم حاجه البنت بتحبها او بتحس بيها هي الامان طالما اطمنت للراجل اللي بيبقى معاها وطالما, وطالما هي بالنسبه لها لقت معاه الامان حست معاه بالامان بالنسبه لها هيبقى كل العالم كل الدنيا كل حاجه كل حاجه كمان معايا دعاء حبيبه قلبي بتقول منوره يا شاي وحشتينا موضوع الحلقه رائع زي كل حلقاتك بالتوفيق دايما يا رب ربنا يخليك يا رب يا دو والله الحلقه اصلا يعني من اختياراتكم وفي نفس الوقت يعني عايزه اقول لكم انا اللي ميرسي جدا ليكم لانكم اصلا اللي بتدوني الفرصه او ان انا لو انا فعلا رائعه فده بيبقى بيكم وفعلا ده بيبقى يعني بسببكم بسبب تشجيعكم ليا وبسبب وقوفكم معايا الحب اجمل شيء في الدنيا ولو حبيت حد تمسك بيه واحنا لسه بنسمع كلام في الحب مستنيين مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك slash network بلدنا وكمان على كل ال social media تويتر يوتيوب network بلدنا او شبكه بلدنا الاعلاميه وفيسبوك كمان مستنيه مشاركتكم على الخاص على بلدنا dot net slash SMS بلدنا B L D N double A ومداخلاتكم صوتيه محدش لحد دلوقتي يكلمني خالص خالص انا زعلانه وهعيط هعيط هعيط على بلدنا dot net وبلدنا B L D N double A هنسمع أصالة أنا حبك وأنا بموت فيها جدا وبهديها لكم كلكم أنا حبك أصالة
أنا صاحبك أنا عقلك وتفكير ومنى منك وروح قلبك وأخوكي لما تحكي له أنا فرحك ألم تعبك أنا في كل اللي بتحسي حاسس بيكي ما أنا إنتي ما أنا إنتي كلام قلته وصدقته فرحت أنا بيه وريحني ولا بنساه وعيشة معاه كلامك فين بيوحشني وصدقني بيلحقني كلامك لما بزعل يوم أنا منك يرجعني يرجعني صدقني بيلحقني كلامك لما بزعل يوم أنا مني يرجعني يرجعني
كل يوم بنشوف أخبار بنسمع أخبار وبنقرأ أخبار بس هل في مرة وانت بتقرأ منشيت لقيت إن الخبر بيتكلم في موضوع والعنوان في موضوع تاني خالص أو إن المنشيت مأساوي والخبر كوميدي والعكس دخلت في مرة تعلق على خبر ولقيت إن الناس اللي تحتيه بترد على خبر تاني خالص post على الفيسبوك تراجيدي وال comment ات تهلك من الضحك حس الفكاهة فينا واللي بيأثر علينا وبيخلي الشعب المصري كله أكبر رمز لتعدي الصعاب من أول يفرط الميدان ارحل بقى أنا سقعت كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل ارحل لحد ما الصعايدة رفعوا له الصعايدة وصلوا لحد ما سمع الكلام كل خبر هنلاقيه هنسمعه هنشوفه هنحطه تحت المنظار ونشوف خفة دمنا وطيبة قلبنا بس كل ده بيني وبينك
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا مني وأنا بيك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
ورجعت لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا اللي موجودين معايا النهارده ومعاكم شاهندة انور من امام الميكروفون وخلاص باقي نص ساعه على حلقتنا الهروب من الحب احبك واعلم ان بعدك عني قدر احبك وذنبي لا يغتفر ثاني مشاركتكم على ال fan page و group بلدنا فيسبوك com slash network بلدنا وكمان على ال social media فيسبوك تويتر شبكة بلدنا الإعلامية و network بلدنا وكمان منتظرة مداخلاتكم الصوتية على بلدنا dot net قلت لكم هعيط على فكرة بقى نشوف أخبار الناس وأخبار المشاركات معايا ميرو بتقول اللي عايز حد و... وبيحبه بيعمل عشانه المستحيل حتى لو حبه آم، حتى لو حبه اتقابل بالرفض من الأهل بيحاول مرة واتنين وممكن سنين في الاخر اللي عايزه ربنا هيكون سواء بقى كمله سواء او ربنا مش كاتب الحب ده الاستمرار بالظبط كده اهم حاجه انك تكون عملت آه، اهم حاجه انك تكون عملت اللي عليك عشان تقدر ان انت تكون قدام نفسك وقدام آه، حبيبك فعلا ما- ما قدرتش ان انت تاثر آه، في اي حاجه وتكون قد فعلا يعني قد ان انت فعلا بتحب بجد آه، ب- بتقدر بجد وفي نفس الوقت ان انت آم، تكرمك لانك هتتحاسب على ده آه، كمان آه، معايا مين مين معايا ديبو بيقول اغنيه روعه بصراحه يا شاهندة ربنا يخليك يا ديبو يا رب كمان آه، معايا معايا اتصال نقول الو الو
الو ازيك يا شيرين الحمد لله لسه بقرا الكومنت بتاعك يا دياب عامل ايه اخبارك ايه الحمد لله تمام كله تمام انا ما هنش عليا ان الحلقه تعدي كده من غير ما اكلمك وانت خلاص هتعيطي يعني فقلت اكلمك بقى تكبر بخاطري يعني ماشي اه اه عشان صحصح معانا شويه وكلموها يا جماعه معلش يعني ايه ماشي الاخبار تمام الحمد لله انت اخبارك ايه
الحمد لله تمام ايه رايك في موضوع الحلقه بقى
آه، الحلقة طبعا دايما بتختار مواضيع جميلة جدا وجامدة جدا وانا شايف ان هو مفيش حاجة اسمها هروب من الحب لان الحب ده زي القدر فمفيش حد بيهرب من قدره يعني كده كده هو ده مكتوب وبيبقى مكتوب مين هيحب مين وقت ما بيجي خلاص كل حاجة بتنتهي محدش بيقدر يهرب منها اصل هيهرب منها ازاي دي حاجة بتبقى جواه تمام فصعب ان هو يهرب منها طب آه، زي ما قلت تفتكر ان ممكن يكون في اسباب تخليك ان انت ما ترتبطش تاني او مثلا آه، يعني في ناس آه، ما جربتش الحب خالص و...
آه، هو اللي مجربش الحب خالص ده اكيد هيجي له وقت وهيجرب الحب فيه لكن لو مم.
في اسباب بقى ان احنا بنتكلم ان في حد كان بيحب قبل كده و- وبعد كده آه، زي ما تقولي حاطط له عقده بقى من الحب يعني بالظبط.
لا هياخد فتره بس لما هيلاقي انسان يستاهل فعلا هو يديله بقى كل المشاعر اللي جواه هيحبه ساعتها وخلاص هو هيلاقوا الاثنين هيعيشوا مع بعض حياه سعيده جدا يعني دايما بيقولوا ان الراجل بيقدر انما ال... ال- الست لا يعني دايما يقول لك الراجل بياخد فتره شويه وخلاص بينسى لكن البنت لا البنت بتقعد آه، على استمرار بده وعلى ذكريات الكلام ده هل تفتكر ان فعلا هو انتوا ايوه الموضوع بتقعدوا كده مش شويه مش موضوع بقى ان هو هتبقى هي لسه بتحب البني ادم ده او كده لا هو الموضوع بالنسبه للراجل والست في الاخر هيبقى كله ذكريات تمام هتبقى مجرد ذكريات لكن مش هتبقى في مشاعر لكن هيبقى في حنين يعني مثلا تفتكر ح- لحظه سعيده ما بينهم هو زي ما هو برضه اكيد هيفتكر لحظه سعيده حصلت ما بينه وما بين حد تاني بس ده برضه بتعتمد على ان اللي هيقدر يغنيه عن كل الكلام ده ولا لا مم. تمام فاهم اقصد ايه؟
اه طبعا بس فاهم.
لكن هو لما دام لقى البني ادم اللي قدامه هيغنيه عن كل حاجه فهو مش محتاج اصلا يفكر في حد تاني خلاص
بالظبط كده
بس شفت العمليه سهله اه خالص شك الدبوس لا لا لا بس برضه كلام سايكو كله بالظبط كده سايكو عموما احنا هنستنى النهارده الحلقه بتاعتك يا دياب وان شاء الله تبقى حلقه جامده جدا يعني كما عودتنا وكما عودتنا طبعا على اعداد آه، اسماء ان شاء الله باذن الله وتبقى حلقه جامده جدا و... وكلام سايكو فعلا
وكلام سايكو ان شاء الله ماشي ميرسي انا جدا قلت ليك اكلمك بقى عشان عشان ما اشارك معاك أعيطش.
في الحلقه دي واسيب بقى تشاركي مع بقيه الناس وده معاك ان شاء الله ميرسي جدا يا دياب يلا ومكالمتك وبالتوفيق دي يا شيخ وكمل معانا بقى الحلقه ميرسي جدا ان شاء الله
نرجع نكمل بقى ونقول آه، ايه نقول آه، اخبار آه، محمد فوزي لسه فاكر دكتور ميدو بيقول مساء الخير شاهين ده حلقه جميله موضوع رائع بتسي جدا ليك واضح ان هو داخل موبايل فداخل آه، سرقه كده شويه آه كمان آم، مين معايا مين معايا تاني معايا آه، معايا آم، ياسر بيقول آه، مساء الخير عليكي استاذه شاهنده فعلا موضوع الحلقه اكثر من رائع آه، وهي دي بلدنا طيب اهلا بيك يا ياسر ويا ريت تشاركنا في موضوع آه، حلقتنا النهارده كمان آم، معايا كمان مين مين طيب ن- نكمل باقي الحلقه وبعدين نشوف اخبار ال- ال- المشاركات اللي اللي جات لنا معايا أم، مين طيب عايزه اقول لكم ان احلى حاجه في الدنيا هي الحب انا بحبك بس بعدك عني قدر ده قدر ربنا هو اللي بيبقى كاتبه مشكله تانية بتخلينا نهرب من الحب هي البنت المطلقة أو الرجل المطلق تسمع كلمة مطلق دي وتلاقي اللي قدامك اتكهرب يبقى فعلا اتكهرب آه، هشوف اخبار المشاركه وبعدين ندخل في الموضوع على طول معايا م- مين معايا آه، رشيد بيقول بصراحه الحلقه اكثر من رائعه حتى الاغاني ذوقها عالي خالص بالتوفيق ان شاء الله ميرسي جدا ليك يا يا رشيد اتمنى المشاركه دايما معانا كمان آه، معايا ميرو ميرو بتقول الحب اللي مش بيكمل بيبقى ذكريات وفعلا لما نلاقي اللي هيعوضنا ويحبنا اكتر هننسى فعلا آه، كل اللي فات اكيد فعلا يا مو- يا ميرو بمجرد ان الحب اللي بجد يجيلك خلاص انت كل حاجه وفعلا اهم حاجه ان هو يعوضك عن ده وبتبتدي ان انت تتعاملي مع الشخص خلاص يعني هو هو حبيبك وهو خلاص بتبتدي ان انت خلاص اللي عدى فات وانتهى المهم ان احنا بس نقدر آه، نمشي على الخطوه دي هنرجع نكمل الموضوع احبك واعلم ان بعدك عني قدر احبك وذنبي لا يغتفر زي ما قلنا في مشكله بتخلينا نهرب من الحب هي البنت المطلقه او الرجل المطلق احنا بنسمع كلمه مطلق دي وتلاقي اللي قدامك اتكهرب كانك اخدته حطيت ايده في ميه فيها سلك كهرباء هيم- هيموت محروق خلاص وكان الطلاق لعنه على البنت او الرجل تلاقي اهلك يقفوا يقولوا ازاي تتجوز واحده مطلقه انت ذنبك ايه تقول لهم بحبها يردوا يقولوا لك هو مفيش غيرها ما البنات كتير ويحطوا لك 100 حاجه قدامك تمنعك انك تتجوزها وكل عيبها عشان هي بس بتبقى مطلقه حياتها كان فيها مشاكل واضطرت ان هي تنفصل ايا كانت المشاكل دي عباره عن ايه حتى لو كانت هي بتبقى صغيره في السن وسنكم مناسب وتفكيركم مناسب وعقلياتكم مناسبه كمان البنت نفس الكلام بالظبط البنت كمان بتلاقي اهلها ممكن يرفضوا الشاب عشان هو مطلق ويقولوا ما دام طلق مره يبقى هيبهدل بنتنا وهيطلقها ومش هيخاف عليها وحتى لو كان انت ما عندكش الاسباب اللي هي البشعه قوي اللي هي آه، ممكن تجبرك يعني دايما الاهل يحطوا ان انت اللي عليك السبب انت ال- انت ده ذنبك يعني ده ذنبك انت آه، ودايما ولا كان ال- يعني يعني حتى لو انت مش غلطان ممكن تكون الغلطه مش غلطتك وانت خلاص طهقت فانت حبيت ان انت تسيبها هي كمان البنت برضو نفس الكلام ولكن الاهل دايما يقفوا ممكن يرفضوا الشاب ده عشان مطلق ويقولوا هيبهدل بنتنا ومش هيحافظ عليها وده بصي عمل ايه مع مراته الاولانيه فاكيد هيعمل معاكي كده وتلاقي بقى البنت او الرجل المطلق بيهرب من الحب بكل قوته خايف انه يتصدم بالرفض لانه مطلق عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا يعني يعني انا عايزه اقول لكم ان الاعداد طبعا من اعداد اسماء محمد وهي بتقول رايها وانا كمان برضو بقول رايي وبعبر عنه أم، الطلاق مش عيب ولا حرام مادام حصل لان كل شيء نصيب من عند الله ودي حاجه ما بتبقاش بايديك خالص ربنا بيبقى شايف آم، مش معنى كده ان انت ممكن تكون وحش وهي وحشه برضو هرجع اقول تاني ربنا مش شايفكم ان انتوا ممكن تكملوا حياتكم مع بعض اي حد ما دام شايف ان الشخص ده بيحبك اتمسك بيه مش مهم بقى هو مطلق اتجوز قبل كده ما اتجوزش قبل كده آم، طالما بتحبه اتمسك بيه لان طالما انت بتحبه هتلاقي سعادتك معاه ما دمت بتحبه في حاجه تانية كمان بتقابلنا وتخلينا نهرب من الحب بس دي هقولها بعد ما اشوف اخباركم واخبار مشاركتكم آه معايا شريف بيقول موضوع النهارده خلاني اكتفي بالاستماع لانه فكرني بايام عدت من الحياه و- وفكرني بيها ولا يهمك يا شريف مع اني انا كنت محتاجاك ان انت آه تحكي وتناقشوني يا جماعه كنت عايزاكم كلكم تناقشوني في الموضوع و- ونبتدي ان احنا آه نتكلم بيه باستفاضه كبيره وان احنا نتناقش فيه معايا كمان آم، خالد خالد بيقول حلقة أكثر من رائعة لأحلى مذيعة في الدنيا كلها شاهندة أنور ربنا يخليك يا خالد ميرسي جدا ليك وميرسي جدا لمشاركتك وعايزة أعرف آه، أخباركم وعايزة أعرف كل الناس رأيها إيه في موضوع الحلقة معايا جانا جانا بتقول آم، جانا ريوان جانا okay أجمل حاجة في الدنيا لما يعيش الإنسان فترة صعبة في حياته ويقابل الشخص اللي يعوضه عن التعب ويجي يحسسه ان اللي قبله ولا اي حاجه وما كمان ما يكونش ويلم اي ذكرى في حياته عشان كده مش كل حب هيكون ذكرى في حب بيتمحى نهائي وبيتنسى مع الوقت بالظبط كده آه، ده القدرة بقى على ان الشخص اللي يكون معاكي يكون عنده القدرة الكافية انه فعلا يخليكي ان انت تكوني بتاعته انت لوحده وبس وفي نفس الوقت ما يديش فرصة آه، لحد تاني انه آه، يتعاه ك- كحد عادي لا لازم تكوني عارفة ان انت حد بحد بذات نفسه حد قوي حد آه، هتقدر تتحمل زي ما قلت ان الطلاق مش عيب لا بالنسبه للبنت والولد حط نفسك مكان الشخص ده عشان تقدر م- مش ذنبه انا مش شايفه ان هو ذنب ان هو كده لا ممكن يكون فعلا آه، الشخص ده كويس ولكن ظروف اجبرته على ده يعني ظروف الحياه نفسها ومشاكل الحياه بتجبرك على انك تعمل حاجات كتير وفي الاول في الاخر بيبقى نصيب مش عيب طالما بتحبه اتمسك بيه او اتمسك بيها حاجة تانية كمان ممكن تخلينا نهرب من الحب الحب بدون أمل إنك تحب إنسان أكبر منك بكتير أو أصغر مثلا منك بكتير آه كمان آه مهم جدا جدا إن إن إحنا يكون عندنا أمل وإن أنت تكون عارف إنك مش هتقدر ترتبط بيه وده الحاجات أول حاجة فرق السن السن وتلاقي نفسك بتبعد وممكن تقسى عليه كمان عشان تبعده عنك عايزه اقول لكم ان فرق السن مش مهم دمت متاكد انك بتحب وسعادتك هتلاقيها مع الانسان اللي بتحبه وبلاش نهرب يا جماعه من من الحب لانه في النهايه هتلاقي نفسك بتهرب من الحب للحب برضو كمان جات لي مشاركه من طه بي- بيقول آه الحب هي الحلقه حلوه قوي آه، بس انا آه مش فاضي اعلق لانك جوعتيني فباكل طب كويس قوي ان انا بجوع آه كمان آه ميرو بتقول موضوع المطلق او المطلقه دي مشكله في مجتمعنا بالظبط كده الشرقي في ناس بتوافق عادي جدا وفي ناس لا وده بيرجع لمجتمع شرقي احنا عايشين فيه والافكار دي موجوده من زمان ممكن انا اكون موافقه ومتمسكه بالشخص ده جدا بس اهلي رافضين عشان موضوع الطلاق وتبتدي بقى الحرب والمشاكل انت بتدافعي عن حبك والاهل واقفين قدامك وتستعيني بناس وتفضلي كذا سنه كده بس في الاخر خلاص بتوصلي لطريق مسدود وبيبقى قدامك بقى يا تتجوزيه ضد رغبه اهلك وتتحملي نتيجه اختيارك او انك تتخلي عن حبك عشان اهلك وده طبعا على ما اعتقد صعب حد يتنازل عن اهله عشان خاطر شخص معين بالظبط كده يا اميره آه فعلا آم، عايزه اقول لك حاجه ان ال- اللي بيحب حد بجد مش هقول لك بقى ان هو آه، مش ما يقدرش ان هو يبعد عنه او كل حاجه ولكن الاهل ثم الاهل ثم الاهل ثم الاهل انت حاولي و... وحاولي ان انت تتكلمي وحاولي ان انت تدافعي اه فعلا عن حبك وتستعيني باي حد انت عايزه تستعيني بيه ولكن آه، رايي ان لا طبعا يعني آه، اللي ملوش خير في اهله عمره ما يكون ليه خير في اي حد مهما كان لازم يكون كمان الشخص اللي معاكي عارف ده كويس قوي ومقدر ده كويس قوي لانك فعلا لو مش خير في اهلك او مالكش خير في اهلك عمرك ما هيكون لك خير في اي حد يا تقنعهم يا اما فعلا خلاص بتضطر ان انت تزيد الانسان ده وتبقى ذكرى كمان بدر بيقول عايز اسمع الحكام حاضر ان شاء الله بعد حلقه Psycho Talk اللي هيقدم لكم محمد دياب انا عايز انا مشاركتكم على fan page وجروب بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وكمان مسجاتكم على بلدنا dot net slash SMS وبلدنا B L D N double A ومداخلاتكم على Skype بلدنا dot net بلدنا B L D N double A هنروح نسمع حبيت دلوقتي كارول سماحه ونرجع تاني تابعونا
أنا قلبي
seven damage. Pressure.
بتحب تسمع الأغاني الجديدة؟ عايز تعرف أحدث الأخبار عن المطرب اللي بتحبه وكمان أحدث أغانيه؟ عاوز تسمع أغاني غربي وتعرف آخر التطورات في المزيكا في العالم من حواليك؟ هتلاقي كل ده معانا في برنامج توب هيت هيت مع محمد دياب يوم الجمعة من 11 مساء ل 12 مساء على راديو بلدنا بلدنا توب هيت
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك
الحب أنا منك وأنا بيك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
ورجعت لكم تاني مستمعينا الكرام معاكم على الهوا عشان هند انور آم، خلاص وقت حلقتنا انتهى واخر آه، لينك هيكون موجود معانا النهارده آه، طبعا آم، معايا آم، اسماء بتقول آه، الحب ما يتعوضش ممكن اختار اهلي فعلا واعيش ندمان اني اتنازلت عن حبي بنفسي وقتها بعيش نص انسان بالظبط كده إيه، انا معاكي جدا يا اسماء فعلا الحب متعوضش ولكن الاهلي بكل حاجه واه هيعيش نص انسان بس اهلي هيحسوا بده ميرو كمان بتقول اكيد طبعا الاهل قبل اي حد الحب واضح، لكن الاهل لا برضو صعب قوي يا اميره انك تلاقي الحب اللي انت اتحبلك ده كله آه تلاقيه تاني بال- بالشكل ده تاني صعب قوي انك ممكن اصلا تلاقيه في الايام دي كم كمان آم، معايا مين آم، ساره ساره بتقول مساء الخير عليك يا شاهين ده موضوع الحلقه فعلا حلو جدا انا دايما آه، بهرب آه، من الحب بسبب اني انا كنت مرتبطه قبل كده وفشلت في قصه الحب ما ينفعش ان انت تهربي عشان انت فشلتي ولكن صعب انه لو جالك الحب مره يا جماعه ممكن ما يتكررش ممكن لو جالك الشخص المناسب ده في الوقت المناسب فعلا والله ممكن ما يتكررش آه، فوزي بيقول الحب مستحيل يتكرر آه، طبعا آه، ولو لو كان حب حقيقي بالظبط دي اللي كنت ان صعب قوي لو الحب ده جالك انك تقدر آه، ان انت تقرره او ان هو ممكن آه، يقدر يجيلك باي شكل آه، من الاشكال صعب قوي قوي قوي آه، كمان ميرو بتقول اكيد طبعا يا اسماء لما تتنزلي عن حب عمرك هتعيشي وفي جزء ناقص منك ممكن هو عادي يكمل حياته ويتجوز وانتي لسه زي ما انت ولو حتى اتجوزتي عشان تحبي انتي هتحتاجي آه، سنين آه، ولكن اهم حاجه انك ما تتنازليش وما ينفعش انت تتنازلي بسهوله لان آه، حتى لو ده بيبقى قدر بس انت ما ينفعش انت تتنازلي بسهوله كمان معايا محمد فوزي بيقول الاهل كمان آه، لازم آه، يدوروا على سعادة أبنائهم كل واحد عارف مصلحته من حقه يختار شريك حياته ومهما كانت الظروف لازم الواحد يدافع عن حبه بكل الطرق مهما كانت الصعوبات معاك طبعا يا فوزي ولكن أحيانا الأهل بيضغطوا عليك إنك ما تقدرش إنك تكمل الحب ده أو تقدر آه، تعمل ده معايا آم، اتصال تليفوني هناخد الاتصال التليفوني وبعدين نرجع نشوف اخبار ال- المشاركات آه، الو الو
مين معانا
آه انا روداني آه، رودينا رودينا
اهلا بيك يا رودينا و رورا انت اول مره اسمع اسمك في البرنامج آه، اخبارك ايه
كويس
ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده
هو موضوع حلو كالعادة يعني انت مواضيعك كلها حلوة بس الهروب من الحب تقريبا انا بشوف ان هو من اهم المواضيع اللي انت بتتكلمي عليها دلوقتي اللي موجودة في زماننا لان انا في الجيل ده بالذات انا شايفة ان الهروب من الحب كتير جدا مم.
واسبابه متعددة مم.
زي ما انت بتقولي يعني مم.
آم، انا بهرب من الحب عشان فشلت حبيت واحد قوي وهو بيهرب مني او هو هرب مني وبيرجع بعد كل فترة يقول لي بحبك و... وانا محتاجك جنبي وكلام من الشباب بيقولوه ده يعني تمام وانت كان رد فعلك ايه انا في الاول كنت دمي بيتحرق وبتعصب وبرد عليه و- وبنتخانق بس دلوقتي بقيت لما بيرجع يتكلم بتكلم معاه وخلاص يعني بخ- باخده على قد عقلي عادي اه خلاص يا حبيبتي يا حبيبي وخلاص طبعا كده هو مم.
كده مرتاح ان هو كل شويه يرجع يقول كده طيب وانا كمان مرتاحه بس طبعا انا مش مرتاحه وفي نفس الوقت يا شاهين ده في ناس بتقرب جميل
وع- وعايزين طب يرتبطوا انتي ارتباط رسمي قصتك- كمان قصتك من الاولاني انتهت و... طب انت ليه, ليه ما زلتي يعني هو بيهرب منك وكل الكلام ده طب انت ليه ما تبعديش اصلا يعني ليه ما تقطعيش ما عنديش ما عنديش شجاعه ان انا اقول مش عايزه اكلمك تاني ما اقدرش اقول بس هو اوريدي هملك في اهمال اه في في اهمال كمان فظيع كبير جدا مم.
بس انا مش ما اقدرش اقولها له كده ما أقدر- ما اقدرش اقول له دي مم.
ما اقدرش اقول له مش عايزاك ليه بس هو جرحك طيب انت بتقولي دلوقتي آه، حاجه مهمه جدا لفتي انتباهي ليها انت بتقولي انك في ناس بتقرب طب اللي بيقرب ده مفيش حد فيهم شدك قوي ان انت تقدري ان انت تكملي حياتك معاه او حاجه زي كده مثلا بصي يا شاهندة انا بقيت اخاف مم.
شد فاحب فاحب قوي فاحب قوي قوي قوي وفي الاخر برضو يهرب يمشي مم.
ف بقيت عندي مين اللي بيهرب دلوقتي انت بقى, بقى عندك آه، هروب ميزه اللعب بالقلوب يا رودينا صح بقيتي بتلعبي بقلوب ال- الشخص هما التاني.
يتعلقوا وانا ما اتعلقش اه مم. طب ي- السبب ده بسبب ان انت بسبب حبيبك يعني مم.
بسبب هو اللي اجبرك آه.
انك تعملي لا ده هو هما بيتعلقوا مم.
انا ما قلتلهمش يتعلقوا مم.
بس انا مش هتعلق بحد سوري مش حابه اتعلق بحد
عشان ما يجرالكيش نفس اللي جرالك عشان ما مرة اتعبش تانية.
زي ما تعبت مع الاولين يعني في البداية بدأت احس ان هما كلهم شبه بعض بس آه، مفيش حد فيهم صادق مم.
او ان في ناس بيحبوني بجد وفي ناس بتبقى عايزه تتقدم لي رسمي وتخطبني مم.
انا 19 سنه اهلا بيكي اهلا بيك ف
اولا ردي على مشكلتك آه، اولا انت لسه صغيره لسه قدامك من العمر كتير لسه قدامك كتير المشكله عشان ده في ناس بتعلق وناس بتحب بجد وانا هطلع انا بطلع ما جميل.
حبيتهمش فهم بيتجرحوا بالظبط بيتظلموا زي ما كده.
انا اتجرحت واتظلمت هو ده اللي انا بقوله ان الهروب من الحب ممكن يكون سبب نتيجه لجرح ظلم ايا كان انت دلوقتي حاسه بالندم وحاسه بالظلم لانك وحاسه كمان ان انا بتجرحي بجرح وبظلم ناس بتجرحي بس ناس انا ما ملهمش أي كنتش ذنب.
اقصد زي هم اللي بيتعلقوا ما انا اللي بقول لهم اتعلقوا مم.
مش مش مش مشكلتي ان انا اللي بعلقهم ولا وما بتعلقش مش مشكلتي مم.
بس أنا الموضوع ده بيضايقني جدا
طب آه، رودينا انا يعني مش عارفه اقول لك انت معاكي حق ولا غلطانه ولكن آه، انا رايي انك تسيبي الشخص اللي انت كنتي مرتبطه بيه وما ينفعش ان انت آم، آه، تنساه. آه، حرام حرام بجد عليك وحرام عشان نفسك لازم تقرري وتعملي وقفه مع نفسك انك مش هينفع ان انت تكملي مع الشخص ده عشانك قبل ما يكون عشانه ولازم تعملي لنفسك ستوب بينه وبين الفتره اللي جايه بين الشخص التاني وده لان الشخص التاني حرام انك تظلمي لان خدي بالك ان ظلمتي مره هتتظلمي تاني وتالت ورابع وكتير جدا مش من الطبيعي ان احنا نظلم عشان الظلم وحش قوي قوي الظلم اقبح حاجه في الدنيا انك ت... انك تظلمي ده ابشع شيء في الدنيا ممكن يخلينا احنا ك... كبشر آه، نكون آه، في قمة الحزة الحزن والأسى مش من رأيي خالص خالص انك آم، آه، يعني حاولي انك تسيبي كل اللي فات حبي بجد عشان اللي هيظلمك يعني لو انتي ظلمتي هتتظلمي وده شيء وحش جدا هيبقى في مش من حقك اي حاجه بعد كده وفعلا فعلا فعلا هتمري ب- ب- بتجربه بشعه تكاد تكون حاجه صعبه جدا فعلا بشكرك كتير جدا وتابعينا وشاركينا آه معايا محمد زكريا بيقول رائعه يا شاهنده افظع شيء في الحب هو الخيانه آه رجاء من اداره الراديو اعاده كلام في الحب آه بعد الساعه 12 صباحا حاضر الله باذن الله وطبعا ال- افظع شيء في الدنيا هي الخيانه كمان آه، نصوره بتقول الناس اللي بتخون نقول لها ايه يا شاهين قول حسبي الله ونعم الوكيل صح بالظبط كده ما بايديكي غير ان انتي آه تحاسبيني وبس كمان معايا محمد فوزي بيقول اللي يضيع حبه هيفضل ندمان طول حياته وما ينفعش نعلق كل حاجة على آه، شعة النصيب لأن ده آه، يعني لأن ربنا ادانا مطلق الحرية إن احنا نختار ده حقنا وعلى فكرة من وجهة نظر الدين إن في الحالة دي ما ما يعتبرش حق عقل ال- يعني عقل الوالدين آه، او او حاجه زي كده لا لما يلاقوا بنتهم سعيده واختيارها كان صح اكيد هم في الاخر هيكونوا عاوزين سعادتها هي المشكله كلها يا فوزي بتبقى التفكير ال- ال- الشرقي بتاعنا احنا تفكيرنا بيبقى ازاي وتفكيرنا آه، عامل يعني بيبقى ازاي آه كمان آه، فوزي بيقول آه انا الحقيقه مش مع ميرو في موضوع ان الحب عوض والاهل لا الحب ما بيتعوضش لو حاجه بجد والاهل ممكن يزعلوا شويه لكن ما يلاقوا بنتهم سعيده واختيارهم سعيده كمان ده حقنا وعلى فكره من وجهه نظر الدين ان في الحاله دي ما يعتبرش عقوق للوالدين الواحد يصمم على اختياره طبعا اسماء بتقول مش كل الناس عندها القدره انها تدخل المعركه دي بالظبط آم، مش كل الناس فعلا بيبقى عندها القدره انها تدخل معانا اتصال تليفوني نقول الو الو اهلين نسطوره
عسلامة حبيبتي وحشتيني صوتك جدا
يا رب ما كنتش كده جنبك
مساء الخير يا حبيبتي ومنوراني ليك في موضوع الحلقه النهارده بقى قولي لي
حلو يا شيخ برافو مواضيعك كمان حساس ربنا يخليكي يا حبيبتي انتصار جربتي الهروب من الحب انا كنت فاكره ان انا منزله بوست من يومين وبقول ان التعدد في العلاقات او ان انت تكوني متعدده العلاقات آم، ده شيء الاكتفاء بشخص واحد بس هو ال- الحلو آم، مش بلمه انت قلتي لا اللمه حلوه انا بحب اللمه اكيد الكلام بتاعي حاجه
لا لا قلت العكس انا قلت في ناس بتحب الناس حواليها مم.
اه انا قلت في ناس بتحب الزحمه بتحب بتشوف كافه عندها يعني واحد هنا على اليمين واحد في الخروجه واحد لا ده مش كويس ده مش كويس ده خصوصا البنت تمام بتحس بقى م- فرقة في كل كل حتة بس لو حد يركز ولو اللي هو بجد بيحب الإنسان ده ما ما يقولش يعني بس أنا ماليش إن أنا أقول ما عنديش جرأة ما عندكيش ممكن الجرأه ألمح في حاجات ممكن أكتب مم.
بس إن أنا أبقى صعوبة يعني صعوبة طب انت إن أنا سؤال أبقى أقول كلمة آه، بسرعة قولي لي كده.
جربتي انك تهربي من الحب قبل كده
اه ولا لا؟
جربت آه، جربت طبعا لو بشوف حد انه انسان مش مش مناسب يعني ما ينفعش يكون الحب ده احاول ان انا اعمل ثبه شويه ان انا اغض لا النظر انتصار انتصار الموضوع مختلف انا اقصد الهروب من الحب ان انت شايفه ان الشخص ده ان انت فعلا بتحبيه بس لازم تبعدي عنه ده المقصود اه اه اه بعمل كده بعمل كده برضو
برضه بعمل كده عشان ممكن ده ما ينفعش بالظبط ان انا احاول ان انا احبه اكتر من كده واتعلق بيه واتعذب وانا عارفه ان هو ما ينفعش بالظبط كده يبقى ما ينفعش ان احنا نلعب بقلوب حد هو ده اللي انت قصدك عليه ما ينفعش نلعب بقلوب حد
صح صح لا قلوب الناس ولا قلبي ما انا كمان هتعلق يعني ما انا اللي هتعب بالظبط كده كلنا هنتعب وكلنا آه، ما ينفعش ان احنا نعلق حد بينا لان لعب القلوب مش بالساهل والاهم ان هنا ما ينفعش نهرب من الحب لو فعلا شايفه ان الانسان ده ما يستاهلش من الاول او مش هينفع ان هو يكون ليكي يبقى ما ينفعش ان احنا نعلقه بينا صح كده يا انتصار انا بقول كده صح حبيبه قلبي طبعا الناس لو- الناس لازم تفهم ان هو لازم ايوه نحكم شويه في العقل بالظبط لازم تح- نحكم العقل شويه كتير لازم نفكر كتير لازم نفكر بعقلنا لان آم، عقل مع قلب الاتنين بيعملوا توازن مع بعض ونقدر ان احنا نقرر آه، صح طبعا انتصار قلبي آه، اللي دايما بجد ب- يعني انبسط جدا فعلا أنا لما بحاول تكلميني ان انا اقضي نفسي الساعه دول عشان نكون معاكي حبيبة مع حد قلبي.
من صحابي ان انا اطلع معاك والله أنا يا كمان حبيبة قلبي.
عايزه اقول لك على اتفضلي.
عايزه اقول لك لو سمحتي على حاجه اتفضلي آه انا بهديكي بجد بجد في سما
ربنا يخليك يا حبيبه قلبي طبعا لا بجد برافو ما شاء الله عليها خلي بالك من شيرين بجد بجد آه، ليها مستقبل كويس معاك انتصار احنا والله الحمد لله كلنا فريق واحد وكلنا عشان هدفنا وعشان هدف ان احنا نقدر نقدم لكم ماده اعلاميه سوا ونحاول ان احنا نكون معاكم
كل واحد فيهم بجد عن خاص وإن وإن شاء شاء الله.
انت انت كويس ربنا يخليك يا طبعا انتصار انت من الناس اللي المهمين جدا بالنسبه لنا اللي بتدخل بدايما نقاط هي مع راديو بلدنا من البدايه من سنتين بصراحه انا مستمعه ده كمستمع
بشكرك كتير جدا طبعا يا انتصار ان انت سمعتيني صوتك و... وميرسي جدا ليكي يا حبيبه قلبي
وعرفت حبيبتي يا كمان ميرسي صحاب المستمعين كده حبيبتي يا انتصار ميرسي يا جدا مبسوطة.
ليكي وانتي من اهل الخير أم بعد الاتصال طبعا هناخد آه، بعد ال- المشاركات اللي اللي موجوده معانا و معايا آم، اسماء طبعا كانت بتقول مش كل الناس عندها القدره انها تدخل المعركه وكمان تصمم تكسبها قليل جدا اللي بيعمل كده بالظبط لان ممكن الاهل يكونوا شداد او عزاز عليكي قوي ان انت ما تقدريش فعلا ان انت تقفي قدامهم وكمان ميرو بتقول آه، فوزي انا قلت انك عشان تحب حد تاني هتحتاج سنين كتير عشان تحب بجد مش كل الاهل زي بعض في ناس بتزعل شويه وتروق وناس لا انا معاك انها تحاول مره واتنين وتلاته وعشره معاهم لو انت بتحبيه بجد بس في النهايه مش هتقدري تعملي حاجه ربنا مش كاتبها ليكي اصلا وبتقول آه، كمان جانا بتقول اكيد طبعا الانسان في ايده يسعد نفسه دي حياه زي ما محمد قال يا هيعيش حياه تعيسه عشان ما زعلش اهلي وبعدين ليه اظلم نفسي واظلم انسان بيحبني عشان مجرد ان الاهل يزعلوا بس هيزعلوا يوم اتنين شهر بس عمرهم ما هيقطعوني بس ساعتها ابقى اخترت سع... سعادتي ورديت اهلي بس بطريقه مختلفه بس اهم حاجه مش تتجوزيه من وراهم ده صعب جدا يا جنى كمان آم، آه، معايا مين آم، معايا فوزي بيقول القعده آه، القاعده ايه اللي اعرفها ومؤمن بيها في حياتي ان اللي عاوز حاجه هيعملها دي حاجه مش مستحيله ده ارتباط في ناس عملت حاجات اصعب من كده بمراحل لان كان عندهم اصرار كمان آه، في ناس من كتر ما حبت بجد واتمسكت بحبيبها كتير وقفت قدام اهلها كتير خلاص بقى مش عندها استعداد تفتح قلبها تاني لاي حد وقفلت قلبها وكمان آم، عايشه عليه على حبها هي شايفه ان مفيش حد هيعرف يحبها كده وانها تعرف تحب حد تاني زي ما كانت بتحبه وكمان آه، جانا بتقول بعدين بدل ما الواحد بيسعى وبيصر على هدفه هيوصل له في فتره قليله في فتره صغيره هيوصل له ساعتها لما يحس انه تعب علشان يوصل الحكايه دي هيحس آه، بقيمتها وعمره ما هيفتكر يبعد عنها ابدا عشان مش بالساهل نلاقي الانسان الكويس مرتين في حياتنا بالظبط ده اللي كنت بقوله دول كمان عن نفسي لقيت الانسان اللي يستاهل اني اضحي عشان وعارفه متاكده اني هتعب قوي في الايام اللي جايه بس عمري ما هفكر ابعد عنه خالص ربنا يخليكم آه، لبعض يا جنى و... وفعلا يعني آم، كل اللي اقدر اقوله لك ان فعلا فعلا ان انت تقدري تعملي حاجات كتيره جدا وفي نفس الوقت تقدري آم، ان انت تستمري في وان انت تستمري آه، كمان معاه آه، كمان معايا مم، فوزي بيقول آه، لازم يتمسكوا باول حب وما يفرطوش فيه لانه مش بيتكرر وبتقول كمان هتقول ما تلاقي طرف لسه متمسك والطرف الاخر عايش وهتعمل ايه بقى خلاص يبقى ما يفرقش معانا الشخص ده لانه مش بيحبنا لانه لو فعلا ف... يعني يعني ما فرقش معانا يبقوا فعلا الشخص دوت ما كانش بيحبنا معايا اتصال تليفوني يقول الو الو
معلم سلام ورحمه الله وبركاته مين معايا
شاهين ده ايوه انا شاهين ده مين معايا
ده حاجة جمال من مصر
اهلا جمال ازيك اخبارك
زي الحمد لله
اهلا بيك معانا في كلام في الحب ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده والله الحلو كويس بس احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص. عدينا المرحلة دي عديت طيب يعني مر... عديت مرينا بالبس طب احكي لنا بقى احكي لنا عشان احنا نستفيد عشان الناس اللي موجوده معانا دلوقتي تستفيد هربت من الحب قبل كده
لا والله مش احسن من المواجهة والصراحة سد على اساس صحيح عشان بعد كده ما ي- لازم يبقى في وضوح يعني يعني الواحد ما يحبش يقول كلام وبعد كده ي- ما ينفذوش او مثلا يرجع فيه الايام يعني ال- اه في الفترة الأولى كده بيبقى الكلام ال- المعسول يعني يكون أكتر من الحقيقة شوية فالواحد واقعي شوية مم.
مرينا بمراحل ما فيش أحسن من الواقعية يعني جميل الواقعية والصراحة مم.
ويكون في عيوب على أساس متين يعني عشان بعد كده ما ي- يتغيرش الكلام بعد الزواج أو تمام وتأدي طب لمشاكل قول بعد.
لي جمال انت متزوج
اه الحمد لله طب اخبار القصه بتاعتك ايه كانت عن حب ولا كانت كلام تقليدي ولا ايه بالظبط كانت ازاي
لا عن حب إن شاء الله كانت قريبتي وفي حب برضه والحمد لله يعني متوفر الحمد لله الحمد بس لله الإنسان يعني ما
طيب آه أحيانا يبقى فيه خير مثلا تمام
من آه، تبقى
الخجل من ايه معلش لما بيزعل آه، آه، بيكون مش وسطي يعني بيزعل مش طب انت انت تقصد ال- الزعل مع الحبيب ولا تقصد الزعل بوجه عام
اه لا بس هو لا مع الحبيب بالذات لما الواحد متعشم في واحد كويس، لما بيزعل بيزعل منه جامد يعني مم.
فدي مش عارف علاجها ايه والله
يعني معلش معلش ن- ن- نعيد معلش السؤال تاني يعني انت بتقول دلوقتي ان انت خجول آه، من لما يكون الحبيب زعلان منك فانت مش بتعرف تصالحه ازاي ده قصدك اه اه اه يعني مش ما بيخدمش هو الخلق يعني
صح كده اللي انا قصده طيب اولا مفيش حاجه اسمها خلق وبينك ايا كان الكلام دوت للولاد والكلام دوت كمان للبنات مفيش حاجه اسمها خجل من ان احنا نحب يعني الحب ده اصلا آه، حاجه شفافه انت وهو شايفين بعض فيكم فمفيش حاجه اسمها خجل خالص ما ينفعش نخجل من بعض او بنتحرج من بعض لانك المفروض ان انت بتكون اتفضل يعني الافضل واحد يبادر يعني ما ي- ما يزعل ما يخجلش ما ينفعش.
لان هيسلف طبعا لا لا لا ما ينفعش خالص بوجه من الاوجاه ما ينفعش خالص باي وجه من الوجوه ما ينفعش خالص ان احنا نخجل من اللي بيحب لان هو بيبقى ورقه بيضة قدامنا احنا شايفين فين بعض احنا ورقه شفافه قصاد بعض فما ينفعش خالص حته الخجل لا نكسر ال- انت عارف يا جمال هقول لك حاجه بشكل بسيط ان احنا ال- المفروض ان احنا بنقرب من بعض بشكل كبير جدا بشكل واسع عشان ن- نتخطى مرحله ال- الكسوف او الخجل اه حاجز الخجل يعني بالظبط كده سواء انت او او او الطرف التاني يعني انت حاول ان انت برضو تخلي الطرف التاني نفس الكلام لان انت اكيد بتشوف ملامح في ملامحها حاجات بتمنعك ان انت تقدر تتكلم هي دي المشكله وهي دي بتبقى ال- هي دي بتبقى المشكله
فيها اه في اوقات معينه بي- يعني ايه الظروف تسمح ان انت في الوقت ده تصارح او تعتذر أو كده يعني.
بالظبط كده طيب آه طبعا انا م- بشكرك الله كتير يبارك فيك. لا جدا بس الموضوع موضوع الحلقه كويس جدا بشكرك موضوع كويس جدا ما شاء الله ميرسي جدا يا ويعني جمال ان شاء الله نتابعك على طول الاسئله ميرسي جدا يا جمال بشكرك كتير جدا طبعا لمشاركتك معايا وميرسي جدا ليك واتمنى المتابعه المستمره الله يكرمك مع ان شاء الله كل اسبوع ان شاء الله نحاول نشارك موضوعات جديده ان شاء الله باذن الله ميرسي جدا ربنا للاتصال يوفقك.
ميرسي ربنا جدا يوفقك ميرسي جدا مع السلامه كمان آه، معايا آم، الجانا بعتلي SMS بتقول على فكره الانسان لما بيحط شيء في دماغه بيعمله حتى لو الدنيا وقفت قصاده بس ممكن يرضي كل الاطراف بس يدافع عن هدفه اللي هو كل حاجه في حياته الجايه اللي بيحب حد بجد بيتحدى الدنيا عشانه عشان بس عايز يبقى جنبه واتحدى الدنيا وانا معاك الله عليكي بالظبط الله عليكي بالظبط يا جنى وكمان مع أم، فوزي بيقول انا بتكلم يا ميرو عن الحب الحقيقي طبعا يكون الاثنين متمسكين ببعض بنفس القوه والا الموضوع طبعا كله هيفشل كمان أم، آه، رشيد بيقول بس يا جماعه اغلب الجوازات آه، بتقو- بتكون في تحدي الاهل و- وخاصه من البنت بتفشل مش عارفه ليه والبنت هي اللي بتكون خسرانه في اغلب بترجع مكسوره آه، لاهلها آم، بالظبط كده ده اللي بقوله عشان كده ما ينفعش ان احنا نتحدى الاهل عشان خاطر حد احنا نقنعهم اه لكن احنا نتجوز من وراهم ونتحدى لا طبعا آه، ميرو بتقول لما بينفصلوا آه، طرف بي- بيفضل متمسك بالاخر والتاني عايش حياته عادي ساعتها هتعرف مين اللي كان بيحبه ومين اللي اختار يبعد ويعيش آه، حياته آه، كمان آم، الاختيار آه، كان غلط من الاول الواحد كل الحالات دي لازم يعمل اللي هو شايفه صح طالما انه شايف نفسه صح مش غلط خليش خوفك من التجربه يمنعك انك تتقدم الخوف من الفشل زي ما قلنا من الاول سبب من الاسباب خوفك من الخ- من الفشل خوفك من الأ- خوفك من تحمل المسؤوليه جانا كمان بتقول مفيش في الدنيا دي انسان بيحس ان اللي قدامه عايش حياته جدا وهو بيضحي لازم نتاكد من المشاعر اللي قدامنا الاول عشان اللعب المشاعر مش بالساهل لعب القلوب فعلا مش بالساهل ومش صح ابدا يا جماعه ان احنا آه، نلعب بقلوب بعض لو حسيت انك بتحب سيب قلبك لاحساسه وياخدك مطرح ما يحب لو عرفت انك دايب في الحب اوعى تخاف وامشي الطريق من اوله وخليك قد الحب لو صدقت ان حبك مالي العقل والقلب اوعى تهرب وخليك عارف ان مفيش حاجه اسمها هروب من الحب لو هربت وخفت وسافرت بلاد وعديت بحور وطلعت جبال مفيش هروب من الحب غير للحب مستمعينا مستمعي راديو بلدنا وقت الحلقه انتهى واحب اشكر كل الناس اللي شاركت معايا والناس اللي ما شاركتش والناس اللي كانت بتسمعني بس وما شاركتش معايا طبعا انا كنت معكم انا شاهين انور من امام الميكروفون على مدار ساعتين شكر خاص جدا للاعداد اسماء محمد استنوني ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد كل يوم سبت سبعة مساء في كلام في الحب مع شاهين انور انتظروا ان شاء الله دياب في سايكو توك و- وحلقه جامده جدا من اعداد اسماء محمد منتظرين محمد دياب تابعونا ومش هقول لكم تصبحوا على الف خير بقى هقول لكم هتوحشوني جدا للحلقه الجايه الاغنيه الجايه دي بهديها لكم كلكم جميعا آه، ديانا مزيكا هاديه باي باي
أنا كل يوم بقيت عدي أقفل عليا أنا باب أوضتي وأبص من شباكي وأشوف الدنيا فاضية والهوا يحس الستاير والنجوم فوق العماير والشجر يرقص على مزيكا هادية واشوف منام خوفي وشوش كل البشر والناس وكأنهم بقوا كلهم هو واحس بيه مليون شعور قلبي يدوب احساس مش هو ده وابص من شباكي واشوف الدنيا فاضيات والهوا يلسس ستاير والنجوم فوق العباير والشجر يرقص على مزيكا هادية أهدي نور الأباجورة واسرح شوية أشوف صورة فيها أنا وهو معايا وعيونه لمعة وانسجم واكتب خواطر واتخطف واحلم واسافر كل همس ما بيناديني ببقى سامعاه واشوف ملامحه وفي وشوش كل البشر والناس وكأنهم بقوا كلهم هو واحس بيه مليون شوق قلبي يدوب احساس مش هو ده الحب ده هو واشوف ملام فيه وشوش كل البشر والناس وكأنهم بقوا كلهم هو واحس بيه مليون شوق قلبي يدوب احساس مش هو ده الحب ده هو كل يوم بقيت عدي اقفل عليا انا ببطي وابص من شباكي واشوف الدنيا فاضيه